أعزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقل يا العظمى الذي آمل أن يكون وقفة مع الذات ومع النفس ومع الأفكار ومع العواطف ومع ردود الأفعال داخل نطاق المنزل في تعامل الآباء والأمهات مع أبنائهم حقيقي التوقف والتفكر والتدبر معاني مهمة في تعاملنا مع أولادنا سواء كانوا ذكورا أم إناثا والمراجعة دايما بنشوف احنا عاوزين ايه من أولادنا وهم حالهم عامل ازاي ووصلوا للي وصلوا له ازاي فلو الوسائل سليمه بتؤدي اغراضها بنكمل عليها لكن لو الوسائل مش سليمه اللي بنستخدمها في تربيه عيالنا واولادنا وبناتنا وشايف ان المنحنى بيس- بيقل يبقى لازم اغير السلوك العام بتاعي وطريقتي في التعاملات بقول الكلام ده ليه لاني انا آه، آه، آه، اصطدمت ب- بحاله انسانيه الحاله الانسانيه دي ام آه، كانت في حاله من الانفعال الضيق الضجر كتير من الامهات والاباء ممكن يحصل لهم حاله زي كده نتيجه المشاكل ايا كانت المشاكل اللي موجوده قد تكون مشكله ما بين الزوج والزوجه فالزوجه مش مستحمله فمتعصبه او الزوج طلعان عينه من زوجته وبالتالي متعصب او الزوج راجع من شغله واتخصم منه الارباح او كان يوم صعب عليه في المواصلات وفي الطرق وفي غيرها من الامور او الام اهلها عندهم مشكله اخواتها عندهم مشكله او مشكله ما بين الحما والزوجه والحما والزوج كل ده بيعصب وبينرفز وبيضايق وبيقريف بيبقى البني ادم في صراع وبيبقى مليان وبيبقى كمان مش طايق حاجه صغيره ممكن تحصل ويجي ابني يهزر معايا او يغلس عليا او يضايقني او ينكشني وانا عندي هذا الحجم من طاقه العصبيه والنرفزه فلا اقل من اني اقعد الطش في الولد واقل الناس ضررا نقعد نهزق فيه ونبستف فيه انت وانت وسوي وكذا لكن عادة الناس بتلجأ إلى الضرب لعملية التنفيس عن الغضبة والعصبية يتصور الآباء والأمهات في هذه اللحظة إنه بيحاول يقيم سلوك ابنه لكن الواقع بيقول أما تقعد مع نفسك تكتشف إنك كنت بتتلكك لابنك فديت له على دماغه أو اديته في كلام في جنابه ايا ما كان الكلام ومن هنا لازم نراجع ام سالتني عن الموقف ده فطلبت منها انها تعتذر لابنها وتوضح له انها بتعتذر لانها ما كانتش عادله بتعتذر لانها ما كانتش موفقه في السلوك والاسلوب والتعاملات معاه في موقف زي ده بتعتذر ان وصلت له رساله انك زفت تستاهل الضرب وتستاهل انك تتهزق وتتبستف تعتذر لان شيم الكبار إذا أخطأوا يعتذروا أما شيم الصغار فإذا أخطأوا بيكبروا وبالتالي عاوز ابنك يكابر ما تعتذرش عاوز ابنك يمشي في الغلط بالرغم من ردود افعال حضرتك يبقى كابر وما تعتذرش الام سمعت الكلام واقبلت على ابنها واحتضنته وقبلته واعتذرت عن هذا الفعل لانها كانت متعصبه ليس لانك وحش او متضايق او غيرها لو افترضت ان الحياه فيها ضغوط وما اكثر ضغوط الحياه وحسيب نفسي كاب وام لضغوط الحياه تفعل فيا ما يشاء مفيش فلوس في البيت يبقى فيه نكد ابني جاب نتيجه مش كويسه نكد جوزي بيعرف عليا واحده نكد جوزي مش مريحني في التعاملات نكد زوجتي مطينه عيشتي نكد حماتي مقيره مني او متضايقه مني او واخده موقف مني ضغط حماتك مضايقاكي قرشه ملحتك من نوع النقاد من النوع اللي لسانها مبرد ضغوط لا تنتهي الضغوط وبالتالي في اباء بيفضلوا طول الوقت يبرروا لنفسهم ان عصبيتهم ونرفزتهم وبستفتهم لابنهم عندهم حق الواد ده قليل الادب الواد ده محتاج تربيه الواد ده فوتنا له كتير الولد ده معرفش ايه كل هذه الامور بنضحك فيها على نفسنا لكن لو راجعت نفسك ستجد بان في وسائل كتيره افضل من انك تنفس غضبك على ابنك عشان كده المراجعه مطلوبه لو افترضت ان انا كاب ما بملكش زمام نفسي بتضايق بسرعه بقريف بسرعه بأستفز بسرعه يعني في اب كده شفته الاسبوع ده فبيقول حاجه غريبه بيقول البت دي مستفزه بيقول على بنته انا بقى يعني مش عارف عاوز اجيب وشها مش مش طايق وبرزحها علاء فالزوجة توقفت فقالت هو دايما بيعيب على سلوكي مع البنت بأنه هادئ ومناقش وأخذ وعطاء تصور أنت وأنت بتهد شخصية ابنك بانفعالاتك بردود أفعالك تخيل بتوصل له رسالة إيه رسالة كويسة لنفسه ولا سلبية عن نفسه عشان كده كتير من الشباب وكتير من الأولاد والبنات اللي باباهم شديد واللي أمهم أشد بيجوا على سن 12 سنة ويبقى العند للعند مش انتوا شايفيننا وحشين مش انتوا كنتوا بتكبروا الصغيره مش كان انفعالاتكم بغض النظر عن الخطأ إذا طفل وقع كوباية مية على السجادة أيا ما كانت سنيه ولا مش سنيه أيا ما كانت جودتها أيا ما كانت قمت رقعت إيديه اوعى تعمل كده تاني ما يبقاش ايديك مخرومة تمسك كويس تعتقد الأم في اللحظة دي إنها بتربي ويعتقد الأب إنه بيربي وفي بعض الاباء بيتفننوا ازاي يؤلموا ابنهم فيمسكوا ودانه ماسكه كده ويشدوه لفوق من ودانه الايه بيربيه فيؤلمه عشان يفتكر الألم ده على طول ومفيش مانع من اني تنزل يداي وايما كان جسد الاب او جسد الام على وش العيل طاخ طيخ طوخ طخ لخطا ايما كان وبالتالي لو لقيت نفسي بكبر الصغيره في القاء كوبايه او ميه على الارض زي ما ابني بيشرب سيجاره في وقت من الاوقات والفارق بينهم كبير لو ابني مش بيذاكر كويس مش مجتهد بشكل جيد اخلاقياته بتسوء شرب سجاير شرب مخدرات ايا ما كان الوضع اللي موجود لازم نكون ردود افعالنا هادئه من اكتر الحاجات اللي براجع فيها نفسي علاقه اولادنا بالقران الكريم العلاقة من المفترض مع القرآن الكريم يبقى فيها ألفة يبقى فيها انسجام يبقى فيها شوق يبقى فيها حنو وقرب من القرآن الكريم لكن اللي بنعمله احنا واحنا بنحفظ عيالنا وحفظ القرآن مش فرض على كل مسلم لكن فرض على القادر على الحفظ ويملك الملكه لذلك وليس كل البشر يملكون الملكه او القدره الذهنيه والعقليه لحفظ القران الكريم كاملا او اجزاء متفرقه كل على حسب قدرته وبالتالي بنجد ان اباء وامهات بيعتقدوا خطأ بان عشان ابني يبقى متدين او بيخاف من ربنا او يبقى قريب منه احفظه القران الكريم وخش بقى في العصبيه والنرفزه وردود الافعال من الاب ومن الام عشان الولد يحفظ القران الكريم بالرغم من ان القران الكريم بيقول فيه رب العزة فبما رحمة من الله لنت لهم وبالتالي يبقى الأدوات اللي بستخدمها طب والله الذي لا إله إلا هو غير حانثا بإيه بقسمي أب حفظ ابن القرآن الكريم فقال له وهو ماسك الشبشب كده بص يا ابن املى الفراغ بأي حاجة بقى لو رجعت من صلاة العصر ولقيتك ما حفظتش الصفحة هتبقى يومك اسود ونزل صلى العصر وخلى يومه اسود دي طريقة تعليم للقرآن الكريم ممكن معرفش بس أنا مش شايفها تتناسب مع القرآن الكريم ورقي القرآن الكريم وعلاقة الإنسان بالقرآن الكريم يكفيني إن ابني يقرأ القرآن يكفيني إنه يحفظ بعض الآيات ولكن علاقته بالقرآن الكريم قوية أنا شفت أولاد حافظين القرآن الكريم وبيمد إيدهم ويسرقوا وشفت أولاد حافظين القرآن الكريم وبيكذبوا وشفت اولاد حافظين القران الكريم وصاحبه اصدقاء سوء الفكره مش الحفظ والدين ما بيجيش الا بالفهم والعقل والمنطق وتفهم علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى ال ال ال ال ال ال الدين ما بيجيش بمحفظ بيشتم ويبستف ويهزأ بالرغم انه بيجيب نتيجة توقفت يوما مع ام جايبة ابنها يقعد ونتناقش النقاش كان على ايه الام لازم تروح للمحفظ ده الولد بيقول لها مش هروح للمحفظ ده طب انا هبقى غضبانة عليك لو ما رحتش للمحفظ ده يا ماما مش هروح للمحفظ ده ليه يا علي الموضوع ايه فقال لي المحفظ ده كرهني في عيشتي انا حفظت القران الكريم فعلا بس كرهني في نفسي انا شايف نفسي غبي وما بفهمش وجاهل ورزيه وكذا لا صعب فانا رايح احفظ مع حد تاني والام متمسكه بعقليتها بهذا الشخص ولا تعلم ان المحفظ اللي بيتكلم ويتفوه بالفاظ بيبعد الاولاد عن الدين والقرآن الكريم والارتباط بربنا سبحانه وتعالى لأن الدين المعاملة فإذا كان الدين المعاملة فالقرآن الكريم جزء أصيل في تديننا فإزاي حامل القرآن الكريم بيشتم بيهزأ بيبستف بيلطم بيعمل بيخبط ويزرع ليه؟ عشان كده لابد من مراجعة اسلوب التربيه بمعنى كتير من الاباء والامهات اما الاولاد بيبقى في سن من 10 ل 12 سنه الولد اللي كان بيصلي وبانتظام بدا ما يصليش ولو صلى نقر ولو نقر ما يتوضاش ولو اتوضى يمسح راسه ولو ما صلاش يقول صليت اكملها بقى ويبتدي عراك ما بين الاب وما بين الام وما بين العيال نمنع فتره نضرب فتره نعاقب فتره نحاول ن- ن- ن- نجذبه فتره ويبقى حرب طول النهار على الخمس صلوات مش بس كده ده ممكن الاب والام يبدو عليهم تدين ظاهري او داخلي لا يعلمه الا الله لان العلاقات مع ربنا بتاعت ربنا سبحانه وتعالى اللي لينا عند الناس المعامله الظاهر من الامر التعاملات الاسلوب الطريقه محدش هيحكم في شخص في علاقته بربنا سبحانه وتعالى لكن الاهم عندنا التعاملات هو ده اللي بيطفي التدين هو ده اللي بيقول على شخص ده متدين فعلا لان سلوكه كده اسلوبه كده طريقته كده لكن لا افهم حد يكون بيتقال عليه متدين وهو بيبستف ويهزق وي- ويضرب وي- ويعمل و- وحاجات كتيره متدين وكشري ازاي تجتمع ازاي متدين وقرفان من الدنيا واللي فيها متدين ونقاد متدين وشايف ان رايه هو الوحيد الصح وينسى وامرهم شورى بينهم الدين معامله عشان كده اولاد كتير دي مسؤوليه الاباء والامهات هجر اولادهم طريق الله تبارك وتعالى وراحوا للنقيض فبقى الو... الاب المتدين ابنه بيشرب سجاير في سن 12 و13 ويقف على الناصيه مع مجموعه من الشباب مش متظبط نهيك عن المخدرات اللي اصبحت بتغرق الاسواق مفيش مانع انه اب وام متدينين ابنهم يحب في البنت دي شويه والبنت دي شويه والبنت دي شويه بنوته لاسره متدينه تقع في حب فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وعلان وما الى ذلك اب علم ابنه ان المسلم لابد وان يكون الاول في كل شيء في دراسته في حياته في اسلوبه في عيشته في كل حاجه ويلاقي ابنه في الاخر بيسلم الى انه بيعيد السنه او بيشيل مواد او ما يفرقش معاه عارفين اكتر حاجه بتخلي الاولاد يكفروا بمبادئ الاباء والامهات التعاملات بتاعتنا اسلوبنا وطريقتنا بدليل ان لان صاحبه اسلوبه هين لين معاه بيسمعه اكتر ما يدي اوامر وقواعد بيشوف راحته هناك اكتر ما يشوف راحته في البيت يبتدي الاولاد يكفروا بمبادئ الاباء والامهات ويؤمنوا بمبادئ الاصدقاء والاصحاب واللي بيكلموهم واللي بيتناقشوا معاهم واللي بياخدوا ويدوا لا افهم ام واب بيصلوا جماعه واطفالهم الصغار بيتنططوا حواليهم فالام تخلص الصلاه تقلع الطرحه وتروح ماسكه الشبشب وطاخ تيخ طوخ طوق حرام عليكم الوقفه قدام ربنا سبحانه وتعالى لها جلالها حرام عليكم اتقوا الله يا اخي ما عرفناش نصلي دي اللي كانت بتصلي اه والله العظيم تعمل كده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اما في صلاه الفجر سمع بكاء طفل صغير واضح انه على اكتاف امه وهي تصلي او محطاه وهي تصلي قصر في الصلاه حتى لا يفجع قلب الام على ايه طفلها بكاء اما الواحد بيشوف كده بيحتاج انه يراجع قبل ما تتهم ابنك وتقول له انت غلطان شوف المسكه عامله ازاي صباع لابنك لكن ثلاث اصابع وبقيه اليد تتهمك انك ممكن تكون السبب الذي ادى الى سلوك ابنك الغلط بصوره او باخرى عشان كده اباء وامهات يقولوا لنا ايه والله ما قصرنا والله احنا عملنا اللي علينا انا علمته القران الكريم وكان حافظ ست اجزاء والولد كان بيصلي وعلمته الاخلاق وعلمته كذا مش عارف بيكذب بيسرق باصحاب سوء بيسهر بره البيت بي بياخد الحاجه من ورانا معرفش حاجات كتيره قوي ابنك مش زرع صنا يعني مش زرع شيطاني ابنك كان على الفطره في يوم من الايام وبين يديك ممكن تكون في بعض اوقات اخطات التقدير تقلت على الولد بزياده في عنفوانك وعصبيتك واجمل ما يمكن في الاباء والامهات اب شفته اب رائع تحمل مسؤوليه ما صنع في ابنه وبدا يعالجه ويعالج نفسه بيتكلم الاب بانه كان قاسي شديد نقاد لا يقبل الخطا على اعتبار انه هو ده الصح في الزحمه ابنه اتلطش ثقته بنفسه اتمسحت بقى عنده مزاجه متعكر شويه الولد كان ذكي بيكمل تعليمه بالعافيه شويه الولد كان بيصلي في المسجد بقى يعرف اصدقاء سوء شويه الولد عارف كويس قوي الحرمات اكسر الحرمات وحبه وعيش شويه يتعدى الحدود للمخدرات عشان يعالج نفسه من قله الثقه والاحساس بالتصاغر امام الاب والام اما الراجل قعد واتكلمنا معاه اكتشف ده فبدا يغير في ذاته وفي نفسه ويعترف لابنه بانه اخطا في يوم من الايام ما اداش مبرر اياك تدي مبرر لابنك لان مبررات كتيره لاخطاء ابننا ما بنقبلهاش اما يقول لك ابنك ساعه ما يوقع الكوبايه ما كانش قصدي ولا يهمك يا حبيبي وتروح لطشه وتقول له عشان المره الجايه تاخد بالك مفيش مانع ان ابنك يعمل خطأ ما فتديله في جنابه كلام يوجع ويؤلم ويخليه غير راضي عن نفسه ويبتدي يشوف نفسه وحش على اعتبار ان سيادتك فاكر ان ده هيصلح ابنك مش بيزيد الطينة بلة عشان كده مطلوب المراجعة راجع نفسك شوف ابنك وصل لإيه وصل لإيه كابن وصل لإيه كأخ وصل لإيه لعلاقته بربنا سبحانه وتعالى وصل لإيه كرياضي وصل لإيه في دراسته وصل لإيه مع أصدقائه وصل لإيه في العمل إذا كان سنه بيسمح للعمل وصل لإيه في صلة الأرحام كل ده لازم نشوفه عشان تقدر تقيم ابنك صح وتعرف هو في أنهي مرحلة من القصور الضعف القوة أي مكان وبعد كده تشوف سلوكك مع ابنك وطريقتك وتعاملاتك وعصبيتك كتير من الآباء والأمهات يقولوا ده كلام تلفزيونات عندك حق ده كلام تلفزيونات عارف ليه؟ لأنك مش عاوز تعترف إنك أخطأت في التعامل مع الطفل اباء وامهات كتير يقولوا لي جربنا مع عيالنا كل شيء ومفيش حاجه قادره تصلح الولد في بعض اوقات اب وام عاوزين يربوا العيال صح عويج صح عويج يعني بطريقه ملتويه عرجاء فيبتدوا يعلموا رياضة بدنية شوية يدخلوه رسم وتلوين شوية يذاكر شوية يحفظ القرآن شوية مطلوب منه انه يدرس ويحل واجباته وكل ما ابنهم يعمل حاجة يقولوا له هل من مزيد وكل ما يقدم نتيجة يبصوا ويقولوا ناقص درجتين ويبتدي نبرة الولد تختلف ويبتدي يتكاسل على اللي كان بيعمله فيبتدي يحفزوه فما يجيبش نتيجة يبتدي يشدوا عليه ما بيجيبش نتيجة حرام عليك يا ابنك يا ابني أنا سايبة البيت وسايبة إخواتك وسايبة كل الناس عشان التمرين انا بصحى الفجر بوديك وبصحى بعد الظهر بوديك انت يا ابني مش مقدر المجهود اللي انا بقوم بيه يا ابني حرام عليك يا ابني يا ابني لازم تفهم وتحس بالمعاناة اللي احنا بنعانيها ده انت في وادي تاني خالص غير وادي انك اثقلتي ابنك بالنشاطات المختلفة زهق الحاجة التانية ما دعمتيش اداءاته بنوع من انواع شكرا ميرسي جزاكم الله خيرا ايه ده ايه العظمه دي ايه كذا ايه كذا ايه كذا ونفخت في ابنك صغيره وكبيره لحد ما يبقى على مستوى الكبير يبقى اساليبنا محتاجه مراجعه اما يبقى عندك ابن مفرط في الحركه واقصد بالافراط في الحركه التنطيط الدائم المستمر اللي يؤدي الى تشتت في الانتباه يبقى الواد ذكي جدا بس ما بيركزش على المذاكره الولد ذكي جدا بس ما بيحصلش سريعا الولد ذكي جدا يحصل سريعا وينسي سريعا اي مكان او ابن عنده صعوبات تعلم انت لا تدرك ده في الرياضيات في العربي في الانجليزي في ال... في العلوم في غيرها من الامور ايا ما كانت وانت لا تدرك ده لكن مدرك ان ابنك لعبي ومحتاج يتشد عليه واما رحت سالت جده قال كده لان الاسره خشنه حبتين ويبتدي البني ادم يضغط على العيل ويضربه ويبستفه ويهزقه عشان يركز في مكانه وفرط الحركة بيبان من سن سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وعشرة لحد ما يثبت ويختفي وبالرغم من كده انت ما زلت بتضرب لان مشاكله كتير وعندك حق مشاكله كتير بس ما تضربش ابنك ساعات يتلفظ بألفاظ اه بس ما تمدش ايدك فهمه الغلط من الصح الحركة نفس عن الحركة يلعب رياضة واتنين وتلاتة نظم اكله فقلل الطاقه اللي بتيجي من الاكل حاول الالكترونيات تقللها قدر المستطاع حاول انك تتفاهم معاه وتحط له حافز من الحوافز لو قعد فتره اطول من الطبيعي هناخد اتصال انا عارف ان انا آم، مقل في في في الاتصالات الفتره دي وبعتذر للناس اللي بتتصل وتتواصل طول الحلقه لان احنا مقصرين معاكم لكن في بعض اوقات بيبقى الواحد عاوز يوصل اكبر كم معلومي نتعايش فيه مع بعض عشان نقدر نحس بالحلقه احساس حقيقي لكن هنفتح الاتصالات دلوقتي في اخر ربع ساعه من الحلقه مدام هند
السلام عليكم وعليكم السلام والرحمه والبركه اتفضلي يا فندم دكتور دكتور معايا ايوه يا فندم مع الهوا اتفضلي آه، حضرتك آه، انا عندي بنت في طالعه رابعه ابتدائي وعندي ولد داخل تانية ابتدائي مريم اتاخرت في الكلام لحد ما دخلت اولى ابتدائي مع بال ابتدت تعرف تتكلم وديتها لدكتور آه، تخاطب وعملت لها اختبار ذكاء قالوا لي اختبار الذكاء بتاعها فوق المتوسط عملته لها في مستشفى حكومي وبعدين رحت مستشفى خاص عملت اختبار الذكاء قالت لي وهي الكلام ده في تانية ابتدائي قالت لي عندها صعوبات تعلم وتشتت انتباه وضعف تركيز وطبعا آه، لما رحت للمدرسه متخصصه في الموضوع دوت قالت لي دماغها عامل زي الشوال بنعبي من فوق وبينزل زي اكنه رمل من يمه التانيه طبعا احنا علينا معاناه شديده جدا صعوبات التعلم عاليه جدا جدا في العربي مفيش قراءه ولا في كتابه ضعيفه وربنا يسامحني وديتها لمدرسه ربنا يسامحها كانت بتضربها خلصنا الترم الاولاني السنه اللي فاتت اخر يوم في الامتحان جات لها حاله من الضحك والفرح لحد ما عيطت ان هي خلصت امتحانات انا كنت ضغطها جدا في الترم الثاني قعدتها من الدروس وبقيت انا وهي نشتغل في البيت لحد ما نفسيتها اتعدلت طبعا دلوقتي داخله رابعه ابتدائي آه المناهج صعبه صعبه طبعا هي ما بتعرفش تقرا كنت بوديها لدكتور مخ واعصاب كان بيديني ال Atomox 10 وال L-carnitine والدها ما اعتقدش ان دوت آه ان بنتي فيها حاجه ان تاخد الكلام ده مع العلم ان مع ال Atomox اتكلمت ومع ال Atomox ذاكرت قال لي انا عيالي ما فيهمش اي حاجه ومش محتاجين علاج اساسا طب نشوف حد آه، يشوف نعدل سلوك هو رافض نهائي اي علاج طب انا اعمل ايه معاهم وهو مش مقتنع ان انا عيالي فيهم حاجه وانا عندي مشكله مع الاثنين في المذاكره هي بتمل من اسبكت القلم الرصاص انتوا يعني ايه تقعدوني ثلاث اربع ساعات اذاكر وانا معاها في دي بس انا مش عارفه اقرا ومش عارفه اكتب طب ناخر المدرسه سنه لغايه ما نظبط نفسنا انا دكتور المخ والاعصاب قال لي هتفضل معاها المشكله دي هتبقى عندها 17 سنه ان هي عندها آه، طب ايه اللي عند بنتي آه، قال لي حاجه بالانجليزي طب ايه هي قال لي عندها تاخر ذهني يعني مستواها وقدراتها اقل من اللي في سنها طب انا اعمل آه، نعمل ايه طب ده سببه ايه قال لي ده من عند الله مع العلم ان انا كنت كده انا صغيره اساسا وفضلت المشكله دي فعلا معايا لحد ما خلصت الدبلوم وانا دلوقتي مش عارفه اعمل معاها ايه احنا في رابعه ابتدائي ومطلوب مني دراسات وعلوم انجليزي وباباها رافض العلاج تماما وانا مش عارفه اعمل معاها ايه هي ذكيه هي شاطره في شغل البيت وبتساعدني كويس جدا واجتماعيه في كل اللي بيحبها بيموت فيها هي واخوها ولكن مشكلتنا في التعليم حتى في حفظ القران ممكن تجيب في الاسبوع كله سوره واحده وبعديها بثلاث اربع ايام تنساها اي مدرسه كانت تشتغل تقول احنا بنفهم في الحصه نروح البيت نيجي نذاكر مفيش حاجه خالص وما تعرفش تعبر باللي هي عايزاه يعني لما اجي انشر على حد تاني صحابها هي تجاوب لكن نكتب مفيش نقرا ضعيف جدا وجزاك الله خير لو في وهي حاجه عايز نسالها ربنا يسعدك يا رب كده آه، ممكن ناخد اتصال تاني اتفضل مين ام جودي
ايوه اتفضلي يا ام جودي السلام عليكم وعليكم السلام والرحمه والبركه
الدكتور معايا اه على الهوا اتفضلي ماشي يا دكتور لو سمحت انا معايا بنتي اربع شهور آه، بتمص دايما في صباعها يعني طول اليوم بالليل وبالنهار في كل وقت بس حضرتك ده السبب ان هو منع الرضاعة خالص يعني بترضع آه، آه، غير ما كانت في الاول بترضع قلت الرضاعة خالص سواء صناعي او طبيعي يعني بسبب صباعها ده ودايما يعني مش ع- مش شايفه اي حل ان انا يعني خليها تبطل كده يعني حتى كشفت لها بسبب قله الرضاعه قالوا لي ان هي ما فيهاش حاجه بس هو بسبب الصباع بس إن هو دايما بتمص صباعها فانا آه.
مش عارفه يعني بصراحه اعمل لها ايه حاضر من عينيا حاضر ماشي يا دكتور شكرا طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة والبركة طبعا هو آه، سؤال السؤال الأول لأم زينب أعتقد أم زينب مش كده آه، السؤال الأول ده آه، موسوعة أولا آه، في اكتر من نقطه في السؤال لازم اوضحها فكره انكار المشاكل بتؤدي الى ان المشاكل بتتطور في اباء وامهات بيبقى عندهم انكار بنتي عندها مشكله ابني عنده مشكله وكان صعوبات التعلم بقى مجنون طالما هيروح للطب النفسي لكن انت عاوز بنتك توصل لايه ده الاهم هل من حقي كاب وكأم ارضي بنتي بدبلوم عشان ما تتعالجش ولا عالجها وتخش جامعه مثلا هل من حقي كأب أسيب فرط الحركة مع قلة الانتباه من غير علاج لأن في قلو في دماغي إن ممكن الدواء يأذيه أو ابني طبيعي بس حركي حبتين ويدفع ابني التمن صعوبات في التعلم مشاكل في النتيجة أصدقاء السوء بيجرب الحاجات السلبية ما يكملش تعليمه ولو كمل تعليمه بطلوع الايه الروح هل من حقي هل من حقي اما الاقي صعوبات في التعلم في العربي في الرياضيات في القراءه او الكتابه ان انا اسيب بنتي من غير علاج على اعتبار ان بنتي زي الفل ودي اختلافات في القدرات وان بنتي ضعيفه في المنطقه دي قوية في مناطق أخرى وبالتالي دي تقسيمة ربنا سبحانه وتعالى ما نلعبش فيها بالرغم أن هناك علاج لصعوبات التعلم عند الأطفال لابد من أن تعالج لو عولجت الدراسة تبقى أسهل الأمور تبقى أبسط المج- الحياة تبقى أسعد ما تبقاش الأم بتهاتي مع الطفل وهي أصلا قايمة بالبيت كله خلاص وفوق راس العيله طول الوقت لحد ما توصل للثانويه العامه والجامعه وغيرها من الامور هل من حقك ما اعرفش دي فيها ق- قواعد وقوانين على اعتبار ان بابا وصل لمرحله الرشد ودول قليلين من المعرفه عشان كده اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون مشكلتنا ان احنا بنعمل فهامه وكأن احنا بنعمل كده عشان كده وجدت أطفال كثر في صعوبات التعلم حياتهم ضنك دراسيا وبيتعقدوا وثقتهم بنفسهم تقل وتبقى شخصية مهزوزة نهيك على ان المسار التعليمي ممكن يبقى في مستوى اقل او مختلف عن النسق اللي موجود في نفس الوقت بني ادم عنده فرط حركه مع قله الانتباه اسلمه لمستقبل مظلم غير قادر على العمل غير قادر على الدراسه غير قادر على تحمل المسؤوليه غير قادر على كل شيء ممكن يمد ايده ممكن يسرق ممكن يهلب ممكن يعمل مشاكل كتيره ممكن ينصب ممكن اصدقاء السوء ياخدوه باسم اصل انا خايف من العلاج اصل العلاج ممكن يعمل مشكله يعمل مشكله في ايه يعمل مشكله في الكلى والكبد ولا المخ والقلب ولا الفشه والكلاوي طبعا ده كلام مش مدروس ومش علمي لانه مش موجود لكن فرضيه جدليه بان الدواء ده هيأثر على وظيفه من وظائف الكلى او الكبد او القلب او الامعاء او القولون لكن في نفس الوقت انا بتكلم في فرضيه جدليه بتناقش محدش يطلع يقول ان الدكتور ياسر بيقول الادويه بتعمل كذا خالص لكن فرضيه جدليه ولكن ذهنيا هطلع عيل راجل واثق من نفسه بيأدي الأمور اللي عليه قادر على التحكم في سلوكه قادر على ضبط نفسه قادر على الاعتماد على نفسه تحمل مسؤوليات لو افترضت ان الدواء هيبوظ لي شيء لكن هيهديني شخصيه ثابته فاعلم ان البني ادمين ممكن يعيشوا بازمه ربويه طول العمر لكن اقل كتير جدا من ان اعيش وذهني مش سوي ومش سليم آه، الموضوع ده واسع لسه هنجاوب عليه الحلقه الجايه ان شاء الله يا ريت زوج حضرتك يبقى موجود في الحلقه الجايه او تسجلي الحلقه عشان هخاطبه هو شخصيا في مستقبل اولاده واما بنيجي نتكلم في مستقبل اولاده ده مهم هنكمل الحلقه القادمه ان شاء الله مع المراجعه في التربيه مراجعه النفس يوم الخميس القادم الساعه السابعه تماما بتوقيت القاهره اترككم في رعايه الله وامنه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته